بسم الله الرحمن الرحيم احنا اخر حاجة وقفنا عندها كان الاصحاح الثامن اللي فيه الذبح الاوثان وهو قبل منها كنا بدأنا نتكلم عن الرسائل اللي أهل كورنثوس بعتوها لبولس لكن احنا ما عندناش الرسائل دي فاحنا بنحاول نستنبط هم سألوه في إيه من خلال إجابات بولس فهو كان بيتكلم بقى على موضوع الزواج والطلاق وموضوع غير المتزوجين والأرامل وهو بيوضح بما لا داعي مجالا للشك إن الإنسان ما يتجوزش أحسن لكن لو هو مش قادر يمسك نفسه يعني يتزوج علشان ما يقعش في الزنا وكده وبيتكلم على ان اجساد المؤمنين تعتبر هي جسد المسيح واجساد مقدسه وحلل فيها الروح القدس فما يصحش ان هم يفسدوها وينجسوها وكده والجزء بتاع ما ذبح للاوثان قلنا النص ده مهم بتاع كورنثوس الاولى 8 4 وأن ليس إله آخر إلا واحدا وبيقول إيه لكن لنا إله واحد الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به طيب في الآخر هو كان بيتكلم على موضوع الناس اللي بتروح تاكل من عند الأوثان بيقول أنت كده ممكن يشوفك واحد يعني إيمانه مش قوي وكده فإيه يرجع تاني لعبادة الأوثان ويعتقد إن ده صح فالمفروض ان انت ايه ما تعثرش اخيك وبيقول ان كان طعام يعثر اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعثر اخي سيوس وكوريوس اللي هو كولونثوس أهو ولكن لنا هيس ثيوس هوباتير إله نكرة إله واحد الآب هوباتير تمام وبعدين كايهيس كوريوس ورب واحد نكرة يعني هي مش جاية يعني هو بيقول كأنه الإله ما عندناش غير واحد سيد ما عندناش غير واحد تمام اه طبعا طيب في الاصحاح التاسع ما لخدام المسيح من حقوق بيقول ألست أنا رسولا ده مفروض السؤال يعني هو عارف اه هو رسول لكن يعني هو عاوز يقول لهم مش أنا رسول مش أنا حر أما رأيت يسوع المسيح ربنا النقطة دي بقى احنا ما نعرفهاش هل بولس شاف المسيح ولا ما شافوش مفيش اي دليل كتابي ان بولس شاف المسيح لكن احنا قلنا ان لما بولس دخل المسيحية دخل المسيحية عن طريق النور اللي نور حواليه وسمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني فهو ايه سمع صوت وما شافش حد وقال له بقى انت مين قال له انا يسوع الذي انت تضطهده مش عارف مين فهو عمال يقول المفروض الحاجات دي يعني هو معرفهم انا رسول انا حر حر مش عبد يعني مملوك لحد اما رايت يسوع المسيح يعني انا شفت المسيح الستم انتم عملي في الرب يعني انتم نتاج ايه دعوتي وعملي يعني ان كنت لست رسولا الى اخرين فانما انا اليكم رسول يعني يمكن بالنسبه للناس التانيين انا مش رسول لكن ليكم انا رسول لانكم انتم ختم رسالتي في الرب انا مش عارف يعني ايه ختم رسالتي في الرب لكن ممكن ايه نبص عليها في الترجمات نحاول نفهم رغم ان انا يعني ما بهتمش كتير نصوص ملهاش لازمه ما بحبش اضيع وقتي في البحث عنها لكن مش مشكله يعني ساعات ممكن نطلع بحاجات مفيده نعمل مقارنه ان لم اكن إن لم أكن رسولا إلى غيركم فإنما أنا رسول إليكم لأنكم ختم رسوليتي في الرب لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب لأنكم أنتم ختم رسالتي فأنا رسول عندكم لأن خاتم رسالتي هو أنتم في الرب يعني غالبا المقصود لا المقصود ان هو هم دليل يعني ان هو رسول كان خد ختم موافقه يعني زي المسيح اللي هو الله انتم تنتمون للمسيح وهذا دليل على اني رسول هو ده المقصود ترجمه جميله ترجمه الانجيل الشريف ده
ازاي ده يا باشمهندس طيب.
ان الله قد ابقى ختمه ممكن تمشي بنفس ايوه هو ن- نفس الم- المعنى هذا هو احتياجي عند الذين يفحصونني ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة يرحمكم الله ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا يعني هو بيقول إيه إن أنا كان ممكن أتجوز زي بطرس وزي إخوة الرب وزي باقي الرسل لكن أنا ما اتجوزتش وهو برضو قال الكلام ده في النصوص قبل كده اللي هو إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا في الإصحاح السابع العدد 8 تمام أما أنا وبرنابا وحدنا لا أم أن أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان ألا نشتغل من تجند قط بنفقة نفسه ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل يعني هو بيقول انتوا المفروض تصرفوا علينا من الآخر احنا احنا رسل عندكم وبنشتغل عندكم ومتفرغين ليكم فالمفروض ايه ت- تصرفوا يعني وتتكفلوا بينا يعني فهو بيقول ايه ألا ألعلي أتكلم بهذا كإنسان يعني أنا جايب الكلام ده من دماغي ولا في شريعة بتقول كده أم ليس الناموس أيضا يقول هذا فإنه مكتوب في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا فهو ايه النص ده في رسالة تانية إيه، برضو اللي هي من الرسائل تقريبا المشكوك فيها او اللي احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش برضو بيقول لانه مكتوب لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرته يعني واضح ان هو كان ايه ما بيرضوش ي- يطلعوا فلوس وعمال يقول لهم يا جماعه الكلام ده في الناموس واحنا متفرغين لكم فالمفروض ايه تتكفلوا بينا فهو يعني ايه لا تكم ثورا دارسا يعني الثور اللي بيدرس الحبوب يطحنها يعني ما تكمموش بحيث لما هو يطحن الحبوب وفي حبوب تقع قصاده ياكل منها سيبه ياكل منها مفيش مشكله فهو الم- بيستشهد بالنص ده ان ايه احنا شغالين ومتفرغين في خدمتكم فالمفروض ايه ان انتوا برضو إيه تكفونا إيه فلوس يعني او تصرفوا علينا او اكل او حاجه زي كده يعني ألعل الله تهمه الثيران أم يقول مطلقا من أجلنا إنه من أجلنا مكتوب يعني هو بيقول الموضوع مش موضوع تيران ربنا ما يهموش الطور في حاجة لكن ده رمز لأي حد يشتغل في مجال فيحق له إنه ياكل من ثمرة شغله ده يعني تمام؟ إنه من أجلنا مكتوب لأنه ينبغي لل- ل- للحراث أن يحرث على رجاء وللدارس على رجاء أن يكون شريكا في رجائه إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات يعني احنا بنديكم روحيات ومش حاجة بسيطة يعني لما ناخد منكم بعض الأمور الجسدية فواضح ان ايه هذه الكنيسه على وجه التحديد كانت ايه آه، بولس بيطلب منها فلوس يعني وكده واضح ان هم كانوا اغنياء او حاجه زي كده او بيكلمهم بنوع من انواع العشم والاخوه زي ما بعض المفسرين بيقولوا إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا, أفلسنا نحن بالأولى لكننا لم نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح يعني هنطلب منكم فلوس ها هترفضونا ومش عارف مين والكلام ده كله يعني ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون يعني اللي بيخبز من القربانة أو ال- الخبز المقدس في الهيكل بياكلوا منه الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح يعني ايه الناس اللي بيجوا ايه يذبحوا خراف او يذبحوا بتاع علشان غفران خطايا بالنسبه اليهوديه وكده هم كمان بياكلوا من الحاجات اللي بتذبح على المذبح هكذا ايضا امر الرب آه، هكذا ايضا امر الرب ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون عاوز ابص بقى في النص ده وايه حوار النص ده احنا ده في ال- في العدد كام في تسعة 14 هو بيقول نبص كده على متى 10 10 ولوقا 10 7 متى 10 10 ولوقا 10 7 نفتح كده الفان دايك متى 10 10 بيقول ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه طيب ده ملوش دعوة باللي قاله بولس إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون طيب لوقا عشرة سبعة الفاعل مستحق أجرته ملوش دعوة برضو من اللي بيقوله بولس طب تعالى نرجع لكورنثوس طب ليه مش ممكن يقول الفاعل مستحق الأجرة؟
كورنثوس الأولى تسعة أربعتاشر نبص كده في تفسير تطبيقي ولا حاجة لا يوجد ملاحظات
مش احنا ممكن أنا أعتقد إن دي من ضمن النصوص اللي بولس بينسبها للمسيح لكن هي مش مذكورة في أي مكان يعني هو بيقول هكذا أيضا أمر الرب اللي هو المسيح أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون أنا ممكن ممكن أبص عليها في برنامج تاني يطلع تفاسير بس مش عايز أضيع وقت ثانية واحدة بس اختباء هم المفسرين بيقولوا ان العباره دي ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون هم بيقولوا ان ال- ان القول ده اشاره للي قاله المسيح في متى 10 10 ولوقا 10 7 لكن النصين دول بيقولوا ان الفاعل مستحق اجرته مش علشان عباره الفاعل مستحق اجرته يفيد في النهايه كحكم فقهي يعني ان اللي بيعمل في الانجيل يستحق انه يعيش منه او ال- يعني الجمله اللي قالها بولس كحكم فقهي مساوي لنفس اللي قاله المسيح يبقى هو بيقتبس كلام المسيح اللي ذكر في متى 10 10 ولوقا 10 7 القولين ملهمش علاقه ببعض كاقوال مقتبسه لكن بيفيدوا نفس المعنى ممكن يفيدوا نفس المعنى المهم ان الحوار ده وقع فيه بولس اكتر من مره ان هو بينسب كلام للمسيح لكن احنا ما نلاقيش الكلام ده في اي حته تمام في آه آه، كان في قول موجود في اعمال الرسل بس انا مش عارف هعرف اطلعها بسرعه ولا لا ثانيه واحده انا كل شويه النص ده انسى هو موجود فين سبحان الله هو كان موجود من يعني بولس كان بيودع الناس وكانوا قاعدين بيعيطوا ومش عارف مين مش فاكر حتى الجملة كانت بتقول ايه اهو في أعمال الرسل 20 35 بيقول في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ دي في أعمال الرسل 20 35 أهو بيقول متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ لو بصيت كده في ال- في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيقول إيه لم تسجل الأناجيل كلمات يسوع هذه والواضح أن كلم أن كلام يسوع لم يكن يسجل كله وربما تناقل الر- الرسل هذه الكلمات شفاها تمام يعني بولس كان بيعمل الحوار ده بي- بينسب كلام المسيح بينسب كلام للمسيح لكن احنا ما عندناش الكلام ده موجود في اي انجيل من الاناجيل او مش مد... او مش مدون عندنا في اي ك... في اي مكان لكن اهو بولس بينقل وخلاص طب المشكله ان بولس اصلا ما كانش من تلاميذ المسيح فهو اكيد حد قال له ان المسيح قال الكلام ده او بقى هو بيدعي ان المسيح قال له الكلام ده بنوع من انواع الوحي زي ما قال له شاول شاول لماذا تضطهدني والكلام ده كله الله اعلم لكن المهم الخلاصه ان النص ده هو هكذا ايضا امر الرب ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون ما فيش نص زيه لكن هم بيقولوا انه ده يعتبر حكم فقهي مشابه للنص اللي قاله المسيح في متى 10 10 ولوقا 10 7 طيب أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لأبشر يعني أنا مكلف أو ملزم بالتبشير فلو ما بشرتش إيه، ويل لي يعني هيحصل له حاجات مش قد كده فانه ان كنت افعل هذا طوعا فلي اجر ولكن ان كان كرها فقد استؤمنت على وكاله يعني هو بي- بيعتقد ايه هو غصب عنه او المسيح اصل كلمه كرها دي معناها ان هو مجبر على كده لكن المفروض محدش بيكون مجبر هو تم ائتمانه عليها فبقى هو شايل المسؤوليه دي لكن ما يتقالش ان هو مكروه عليها يعني مكروه عليها يعني هي مش عاجباه ومش عاوز يعملها لكن المفروض ما يتقالش كده تعالوا نبص على النص ده في الترجمات كورنثوس الاولى كام آه، 17 طيب لأنه
فإن قمت بذلك متطوعا كانت لي مكافأة ولكن إن كنت مرغما فأنا مؤتمن على مسؤولية يعني حتى لو مش بمزاجي فأنا شايل مسؤولية وأما إذا كنت لا أبشر بإرادتي فأنا أقوم بوصية عهدت إلي ولكن إذ كنت أفعله ملزما فلذلك بحكم الوكالة عهدت إلي تعالوا كده نبص على النص ده في اليوناني عربي بين السطور كورنثوس الأولى كام؟ تسعة سبعتاشر أهو
ثم أبشر فعل هذا الرحمن إن أجري
جبرا أكون يعني م- غصب عني تعال نبص على الكلمة دي في القواميس يكون يكون يعني willingly يعني بإرادته لكن أكون معناها غصب عني فشايف الكلمتين شبه بعض يكون وأكون الفرق هنا ألفا في الأول هنا إبسلون في الأول تمام فأول واحدة دي معناها willingly تاني واحدة معناها against the will غصب عني أنا معترض على الموضوع ده يعني إيه بولس يقول إن هو غصب عنه أو ضد إرادته أو مش بمزاجه أو طيب ما علينا إن كان إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة ماشي فما هو أجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه يعني هو بيتشبه بأي حد هو بيروح إيه يدعوهم ف- فلو هو بي- بيدعو يهود يتمثل بأخلاق اليهود ويحترم الناموس ويقدره وهكذا لو رايح للوثنيين يعمل نفسه كأنه زي الوثنيين بلا ناموس لو في وسط ضعفاء وفقراء يعمل نفسه زيهم ويبقى ضعيف وفقير او يتواضع وكذا يعني المقصود انه بحسب حال الناس اللي هو بيدعوهم بيتشبه بيهم طيب كل ده علشان خاطر ايه ي- ي- يجذبهم ويتبعوه يعني ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة هكذا اركضوا لكي تنالوا مش هبقى أشوف النص ده بعدين لكن هو أنا ما علقتش عن النص ده أوي لأن أنا كنت علقت عليه قبل كده هو المفروض إن النصوص بتاعت فإن إذ كنت حرا من الجميع لغاية وهذا أنا أفعله ليكون لأجل الإنجيل ليكون شريكا فيه ده ال- منهج التنصير اللي بيمشي عليه المسيحيين منذ ايام بولس فهم المفروض ايه لو احنا دلوقتي في وسط مسلمين بيعملوا نفسهم قريبين من المسلمين ومفاهيمهم زي المسلمين ومعتقدهم قريبة من معتقدات المسلمين وانتوا بتصلوا احنا كمان بنصلي انتوا بتصوموا احنا كمان بنصوم انتوا بتعبدوا اله واحد احنا كمان بنعبد اله واحد وحاجات زي كده علشان خاطر ايه يبان ان هم قريبين من بعض فلما يكون في تقارب ما بين الاديان يبقى ما فيش مشكله بقى لما انت تبقى زي وكده يعني تقدر تنتقل ما بين الاديان بسهوله ولكن لو كان باين ما بين لو كان باين ان بين الاديان ف- فروقات كثيره فبالتالي هياخد مجهود اكتر علشان تقنعه ان انت تسيب اللي انت عليه علشان تيجي عندي لان في فرق ما بين الاتنين لكن لما يكون الامر مشتبه آه، عليه والاتنين شبه بعض يبقى بسهوله ايه اسيب دي واروح هنا مفيش فرق كتير وكان في كلام احنا كنا قريناه لبتاع يوستينوس الشهيد لما كان بيكلم احد الوثنيين فبيقول له الكلام اللي انا ببشرك بيه ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات ورفع للسماء ما يفرقش شيء عن اللي انت بتؤمن بيه بخصوص ابناء الاله جوبيتر فبالتالي ايه ان تقدر تدخل المسيحيه بسهوله ده انت يا دوبك هتغير اسماء ولما كنا قرينا الكلام اللي موجود في اعمال الرسل لما البنت اللي كان لابسها روح عرافه كانت بتقول لبولس دول آه، خدام الله العلي وينادون لكم لط- بطريق الخلاص فبولس اتضايق منها واتخنق منها ليه؟ علشان الله العلي دي ما هو برضه آلهة الوثنيين الإله الوثني زيوس بيتقال عنه الله العلي وطريق الخلاص ما في مخلصين ك- كثيرين في الوثنية فهو بولس اتضايق منها علشان خاطر ايه يمكن يتلخبطوا يقولوا ان بولس دول خدام زيوس وبينادوا بطريق الخلاص لاحد المخلصين الوثنيين فهي المشكله بالنسبه له بس ايه ان هي ما وضحتش الاسماء فالفرق ما بين المسيحيه اللي كان بينادي بيها بولس والم... وال آه، الوثنيات اللي كانت بتؤمن بإله علي ومخلصين الفرق بس أسماء فممكن تحط مثلا زيوس وهركليز او اي واحد من ابناء الاله ال- الوثنيين دول او تحط ايه الاب والمسيح تبقى انت ده انتقلت ما بين المسيحيه والوثنيه فهم شبه بعض هو بولس هنا بيوضح النقطة بتاعت صرت لليهودي كيهودي دي احنا اتكلمنا عنها لما كنا قرينا في أعمال الرسل قصة تيموثاوس اللي بولس خده وختنه ختنوا ليه؟ علشان امه كانت يهوديه لكن ابوه كان يوناني وثني وبولس كان عاوز يستخدم تيموثاوس في الدعوه بين اليهود فهو كان عايزهم يثقوا فيه فراح قال ايه؟ لما يختن يعرفوا ان احنا ايه ناس ملتزمه بالناموس وبنقدره فيبقى في قبول لتيموثاوس لدى اليهود فهو بيقول صرت اليهودي كيهودي وبرضه الذين وللذين بلا ناموس كاني بلا ناموس زي الوثنيين فيبتدي يخاطبهم بلغتهم الوثنيه ويبتدي يقتبس من شعرائهم ويقول زي ما قال بعض شعرائكم لاننا نحن ايضا ذريته ويقتبس من كتاباتهم فيبقى ايه اه ده الراجل ده قريب مننا ويعرف كتاباتنا ويعرف فلسفتنا وحاجات زي كده برضه بالنسبة للوثنيين لما كان بيجي يخاطبهم ويقول لهم ان كل الاشياء تحل لي مفيش اي مشاكل ده المنهج الوثني ان اي حاجة بتحل لي لكن مش كل الاشياء توافق كل الاشياء تحل لي ولكن إيه الكلمة اللي هو قالها دي هو كان بيقول ماشي ما كل الاشياء تحل لي ولكن إيه ليس كل الاشياء توافق كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء فهو بي بيكلمهم بلغتهم اللي يقبلوه كوثنيين وهكذا لما يكون في وسط يهود وبرضه احنا في ايامنا الحاليه في وسط مسلمين يتشبهوا بالمسلمين ويقولوا زي اللقاءات اللي كانت بتحصل على البيت بيتك ولا مع عمرو اديب ولا غيره ولا محمود سعد يستضيفوا الانبا بشوي ويقول له احنا بنصلي خمس صلوات في اليوم والليله فالانبا بشوي يقول له طب ما احنا كمان بنصلي خمس صلوات وبعدين التاني يقول له طب ما احنا بنقيم الليل واحنا كمان بنقيم الليل وبنصلي الفجر وانتوا بتصوموا واحنا كمان بنصوم وانتوا بتصلوا للاله الواحد ما احنا كمان في الكنيسه الاله الواحد والكتاب المقدس بيقول ولكن لنا اله واحد والافلام الهنديه دي فيبتدي ايه لما يكون عند مسلمين يكون ايه للمسلم كمسلم ولليهودي كيهودي وللوثني كوثني وللضعفاء كضعيف وايه كل ده علشان خاطر ايه يقدروا يدخلوا المسيحيه بسهوله لما يجدوا التقارب هذا ما بين الاديان. ايه بقى حوار الستم تعلمون ان الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا ياخذ الجعاله ايه الجعاله دي نبص عليها كده في الترجمات المختلفه ايه لا الرايه
الايه؟
الرايه ممكن تكون لا هي الرايه شعارة دي حاجة تانية. لو هي لغة عربية هي اللي مشهورة. مشهورة.
ادي نشوف الترجمات المختلفة أم تعلمون أن المتب- المتبرين يركضون جميعا في الميدان ولكن واحد منهم فقط يفوز بالجائزة لهكذا هكذا اركضوا أنتم حتى تفوزوا الجعالة دي يعني حاجة هو بيديها له يعني بيجعلها له يعني ولا يفوز بها إلا واحد منهم ينال ال- الجائزة نبص على الإنجيل الشريف برضه مفيش مشكلة أم تعلمون أم أنتم تعلمون أن المتسابقين في المباراة يجبون كلهم لكن واحدا فقط هو الذي يفوز بالجائزة. طيب ترجمة الفان دايك ترجمة زي الزفت. هكذا أركو- اركضوا لكي تنالوا وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى واما نحن فاكليلا لا يفنى اذا انا اركض هكذا كانه ليس عن غير يقين هكذا اضارب كاني لا اضرب الهواء بل اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرزت للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا يعني ايه بل اقمع جسدي واستعبده تعال نبص كده ده نص رقم كام 27 بل أسدد اللكمات إلى جسدي وأسوقه أسيرا مخافة أن يتبين أني غير مؤهل للمجازاة بعدما دعوت الآخرين بل أقمع جسدي بل أقسو على جسدي وأستعبده بل أقمع جسدي وأعمله بشدة النص ده من ضمن النصوص اللي هم بي اللي بعض الفرق المسيحية بياخدوا منها فكرة إن إيه يعذبوا نفسيهم ويضربوا نفسيهم وما ياكلش كتير وما ي... ويعامل جسده بقسوه ما يستحماش ما ينضفش كده وهكذا طيب عاوز بس اشوف ترجمه ال... الانجيل الشريف بل اقهر جسمي واخضعه هنا بل اسدد اللكمات الى جسدي دي ترجمه الحياه واسوقه اسيرا تعال نبص كده النص ده رقم كام 27 نبص عليه في الع- اليوناني عربي ما بين السطور خلي بالك انا ببص في اليوناني عربي ما بين السطور علشان اشوف ايه انهي كلمه يونانيه هي اللي عليها خلاف الترجمه وبعد كده اقوم ايه باصص بقى في النص اليوناني عندي في الاسورد واشوف القواميس تمام طيب فهو بيقول ايه ولكن اقمع آه، جسدي واستعبده دي اللي هي هوبو بيادزو هوبو بيادزو هوبو بيادزو دي نبص عليها هنا ادي هوبو بيادزو نفتحها في القواميس اهو بيقول from a compound of كذا وكذا to hit under the eye في معنى ضرب يعني that is that is figure figuratively to tease or annoy into complaints s- subdue one's passions keep under way طب عاوز ابص على الكلمه اللي هي ما الاصل بتاعها the first prolonged from the second which is used for it certain tense and both similar and uh, to gaze eyes at the uh, remarkable and this هو المقصود ان ي- ي- ي- يخليه تحت سيطرته ده معنى الكلمه اليونانيه هوبو دي معناها ال- اللي هي اندر دي هو هوبو باي ادزو باي ادزو دي اللي هي جايه من كلمه يونانيه تانية اللي هي اوبتانوماي اوبتانوماي دي معناها to, to gaze that is with wide open eyes as something remarkable يعني يحطها تحت عينيه يعني معناها هيسيطر على جسمه يعني مش هي اللي تسيطر عليه بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست الآخرين لا أصير أنا آه، نفسي مرفوضا الإصحاح العاشر ال- العبرة من إسرائيل في البرية هنقرا ال- الن- النصوص دي من واحد لخمسة نصوص غريبة جدا فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم و- و- وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر أولا هو في سؤال لما هو بيتكلم مع ناس واضح ان ايه معظمهم من خلفيه وثنيه هم هيعرفوا القصص دي منين يعني هو مفروض بيقول بيلمح لقصص عن موسى عليه السلام من العهد القديم ياخدوا منها عبره معينه او يتعلموا منها طب هم عرفوا القصص دي منين هل بولس كان حكاها لهم قبل كده وبيذكرهم بيها دلوقتي الله اعلم طيب احنا عاوزين نقرا القصص دي فاني لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابه وجميعهم اجتازوا في البحر الكلام ده موجود فين هنفتح سفر الخروج تمام الاصحاح 13 21 و22 بيقول ايه 21 22 وكان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من امام الشعب يعني ايه ايه حوار العمود ده عاوز ابص على ترجمه تانية عشان ترجمه الفان دايك ترجمه اي كلام هو بيقول وكان الرب يتقدمهم نهارا في عمود سحاب برضه طيب نبص على العربية المشتركة وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود من سحاب ماشي اليسوعية وكان يا رب يسير أمامهم نهارا في عمود من غمام حاجة كده يعني كيان معين سحاب أو غمام أو ده اللي كان الصبح بيبقى غمام زي ما مذكور عن في القرآن الكريم إن ربنا كان بيظللهم يعني وهنا بي هم بقى هنا بيقولوا ان بالليل كان ايه عمود من نار يعني بينور لهم بالليل يعني يمشوا تحت العمود ده فهو ده اللي بولس بيقول عليه ان كانوا تحت السحابه وجميعهم اجتازوا البحر بس بس هم عندهم هنا في النص هنا اللي هو بيقول لك وكان الرب بس امهم نهارهم يعبدون ماشي الرب ده المقصود بيه الله اه هيكل الرب نفسه لكن احنا عندنا الرب هو اللي جعل لهم ظلل من من الظلام ما انت هتفهم بنصوص تانية في بقى برضو في الخروج 14 من 19 ل 29 بيقول ايه فانتقل ملاك الرب السائر هنا فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب من امامهم ووقف وراءهم فدخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل وصار السحاب والظلام واضاء الليل فلم يقترب هذا الى ذاك كل الليل هو المقصود ايه ان كان بيقال عن ملاك الله ان هو الله او ملاك الرب ان هو الرب نفسه تمام ثانيه واحده بس طيب ده اول قصه طيب وموضوع ان جميعهم اجتازوا البحر لما نكمل كده ايه إيه، في 14 آه، هي القصه من 14 19 لغايه 29 فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء الليل فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل ومد موسى يده على البحر فجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء فدخل بنو إيه؟
مش دي ان هم هيعبروا آه.
دلوقتي؟
فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم يعني كان عامل زي السور عن اليمين والشمال وتبعهم المصريون اللي هم أهل فرعون يعني ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقيلة يعني المركبات ليها عجل فكك العجل يعني فما بقوش عارفين يجروها فقال المصريون نهرب من اسرائيل لان الرب يقاتل المصريين عنهم فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمه والمصريون هاربون الى لقائه فدفع الرب المصريون في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم لم يبق منهم ولا واحد دي فرق ما بيننا وما بينهم ان احنا عندنا القصه ان فرعون كمان دخل معاهم في وسط البحر لكن هنا ما بيوضحش ان فرعون إيه، كان موجود وان هنا ايه ان فرعون إيه، كان ايه إيه، اللي هو امن يعني ب- بعد بعد الكلام ده لكن هنا ما فيش ذكر ان فرعون كان في وسط الكلام ده تمام طيب ما علينا دي القصة بتاعت ايه ان السحابة عمود السحاب وعمود النار واجتازوا البحر في العدد رقم اثنين وجميعهم اعتمدوا لموسى يعني ايه جميعهم اعتمدوا لموسى عاوز ابص على الكورنثوس الاولى عشرة اتنين في الترجمات ترجمة الحياة بتقول فتعمدوا كلهم اتباعا لموسى جميعهم اعتمدوا لموسى وكلهم تعمدوا لموسى وكلهم اعتمدوا في موسى وكلهم عبروا في البحر الأحمر سالمين فكأنهم غطسوا في السحابة وفي البحر ليصيروا أتباع موسى طيب أنا عاوز أبص على النص اليوناني الانجيل الشريف دي كأن الترجمه العمية بالعافيه دي عمدتهم إيه؟
الانجيل اتعمدوا الشريف دي الترجمه بالعافيه دي العهد قديم وجديد احنا بنقرأ دلوقتي في كورنثوس
الانجيل الشريف الانجيل الشريف دي كورنثوس 10 2 يعني الانجيل الشريف اللي مش عارف يجيب بس عهد قديم وجديد لسه نازل قريب يعني لسه نازل مطبوع كان موجود في معرض كتاب السنة اللي فاتت المهم إن النص اليوناني عاوز ابص عليه إيه، كايبانتاس ايستون موسيون ايباب إيه، ايبابتسانتو هي ال- اللي انا اقصده ان ال- ان بولس استخدم اللفظه اليونانيه اعتمدوا يعني ح- ال- المعموديه بالنسبه لهم دي دليل ان هم اتباعوا وامنوا بيه تمام فإذا كان المسيحيين بيعتمدوا باسم المسيح ده المقصود إن هم إيه؟ دليل على اتباعهم له وإيمانهم بيه زي ما بولس قال إن أهل بني إسرائيل آمنوا بموسى اعتمدوا لموسى. يعني كأن ال- المعمودية دي باسم شخص أو لشخص أو في شخص ده معناه إن هو تابع له وآمن بيه يعني. ده المقصود طب هل الكلام ده اصلا موجود في العهد القديم مفيش موضوع معموديه لموسى لكن مكتوب في الخروج 14 31 تعالوا نبص عليه كده خروج 14 31 وراى اسرائيل الفاعل العظيم آه، الف- الفعل العظيم فيه هنا تشكيلين آه، العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب وامنوا بالرب وبعبده موسى تمام فهو المقصود ان هم امنوا بموسى عليه السلام لكن هنا وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر مش عارف يعني ايه في السحابة وفي البحر لكن مش مهم لكن هو غالبا المعنى ان بعد ما شافوا الآيات دي كلها وبعد ما عبروا البحر راحوا ايه آمنوا بموسى وجميع وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا المقصود المن يعني والسلوى وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا اللي هو ايه لما ضرب العصايه وانشق الحجر وايه ان- إيه اثنى عشرة عينة يعني لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم ايه حوار الصخرة الروحية اللي تابعتهم دي تعالوا كده اما نبص على الترجمات بتوع النص كورنثوس الأولى كورنثوس الأولى عشرة ثلاثة في الترجمات بيقول وأكلوا كلهم طعاما واحدا له آه، رمز روحي وجميعهم أكلوا طعاما واحدا وكلهم أكلوا طعاما روحيا كلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا هنا ال... في فرق هنا بيقول وكلهم أكلوا من نفس الطعام الذي أعطاه الله لهم النص اليوناني بيقول ايه ان ال- إيه ده طعام بروما بنيوماتيكون يعني كان ده طعام روحي هو قايل كده طعام روحي لكن هو المقصود بالطعام الروحي المقصود ان ده ربنا اعطاها لهم طيب الطعام الروحي ده موجود فين في الخروج 16 من 9 ل 35 تعال نقراهم كده الخروج 16 اه هو بيقول وقال موسى لهارون قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلى أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم تعالوا بدل ما نقرا من الترجمة التعبانة دي نقرا من الحياة بالتشكيل وقال موسى لهارون رحي- رحمه ايه رحمه الله يرحمه الله ده في تقريبا اه ممكن رمز معين ما علينا طيب ثانية واحدة بس وقال موسى لهارون قل لبني إسرائيل أن يمثلوا أمام الرب لأنه قد سمع تذمرهم وفيما كان هارون يخاطب كل جماعة بني إسرائيل التفتوا نحو الصحراء وإذا بمجد الرب قد تجلى في السحاب يعني إيه بمجد الرب قد تجلى في السحاب يعني نور إلهي يعني شافوه كده فقال الرب لموسى سمعت تذمر بني اسرائيل يعني هو كانه بيقول ان الله عز وجل بيظهر كنور كده عظيم وبيكلمهم من النور ده بيكلم موسى من النور ده سمعت تذمر بني اسرائيل فقل لهم في المساء تاكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا فتعلمون انني انا الرب الهكم في ذلك المساء أقبلت طيور السلوى وغطت المخيم وفي الصباح كست طبقة الندى الأرض المحيطة بالمخيم وعندما زالت طبقة الندى إذا وجه الصحراء مغطى بشيء رقيق رقيق كالقشور مكتل كالجليد وعندما رآه بني إسرائيل قال بعضهم لبعض إيه، من هو أي ماذا أي ما هذا لأنهم لم يعرفوا ما هو فقال لهم موسى هو خبز الرب الذي أعطاكم لتأكلوه وهذا ما يأمركم به الرب التقطوا منه كل واحد على قدر مأكله ولكل واحد عمرا يعني مقياس معين يعني وفقا لعدد أهل بيته المقيمين معه في خيمته ف- ففعل بنو إسرائيل هكذا فمنهم من التقط مكثرا ومنهم من التقط مقلا ولكن عندما كالوا بالعمر ما التقطوه فإن المكثر لم يفضل عنه والمقل لم ينقصه شيء فجمع كل واحد على قدر ما كلي ما علينا وقال موسى لهم لا يبقي أحد منه شيئا إلى الصباح ومع ذلك فإن بعضهم لم يسمع لموسى بل أبقوا منه للصباح فتولد فيه دود وأنتن فسخط عليهم موسى فكان كل واحد يلتقط كل صباح على قدر مأكله وما إن تشتد حرارة الشمس حتى يذوب ما بقي منه على الأرض أما في اليوم السادس فكانوا يلتقطون من الخبز الضعف أي عمرين علشان ايه لكل واحد فجاء رؤساء الجمع يعني ليه لليوم ده ولليوم اللي بعد يوم السبت يعني فقال لهم هذا ما امر به الرب غدا يكون يوم راحه سبتا مقدسا للرب اخبزوا ما تريدون خبزه واطبخوا ما تشاءون واحتفظوا بما يفضل الى الصباح فابقوه الى الصباح كما امر آه، موسى فلم ينتن ولا صار فيه دود وقال موسى كلوا اليوم لأن اليوم هو سبت للرب إذ لن تجدوا اليوم طعاما في الحقل ستة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع فهو سبت ولن تجدوا فيه طعاما غير أن أناسا منهم خرجوا مش عارف إيه إلى متى تأبون حفظ وصاياي وشريعتي انظروا فهل رب قد أعطاكم السبت لذلك هو يقدم لكم في اليوم السادس خبز يومين فليلبث كل واحد في مكانه ولا يغادره في اليوم السابع فاستراح الشعب في اليوم السابع ودعا الشعب إسرائيل الخبز منا وكان أبيض كبزر الكزبرة ومذاقه كرقاق مصنوعة بعسل وقال موسى إليكم ما أمر به الرب ك- كتاب ممل أوي احفظوا ملء العمر منه ذكرى لأجيالكم المقبلة لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم به في الصحراء وقال موسى لهارون خذ إناء واجعل فيه مقدار عمر من المن وضعه أمام الرب لي- ليظل محفوظا في أجيالكم وكما أمر الرب موسى وضعه هارون أمام الشهادة حفاظا عليه واقتات الإسرائيليون بالمن طوال أربعين سنة حتى جاءوا إلى تخوم أرض كنعان العامرة بالسكان وأما الع- وأما العمر فهو آه، عشر الإيفا يعني هو في الآخر بيوضح العمر دي عبارة عن إيه وتوتة توتة خلصت حد المهم ده اللي بيحكي عنه إن هم إيه وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا هو مش طعام روحي ولا حاجة هو المقصود إن هو طعام من عند ربنا لكن هو طعام حقيقي للجسد تمام طيب وجميعهم شربوا شرابا واحدا ده موجود في الخروج 17 6 نبص على الخروج بيقول ايه من اول الخروج 17 ماء من الصخره وتنقل بنو اسرائيل على مراحل من صحراء سين بمقتضى امر الرب الى ان خيموا في رافديم حيث لم يجدوا ماء للشرب خلي بالك من المكان اللي هم فيه رافديم ده هو فتخاصم الشعب مع موسى قائلين أعطونا ماء لنشرب فأجاب موسى لماذا تخاصمونني ولماذا تجربون الرب ولكن الشعب كان ظامئا إلى الماء فتذمروا على موسى وقالوا لماذا أخرجتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا يعني هو فرعون كان مبهدلهم وبرضه لما ربنا نجاهم يقول لك ايه انت خرجتنا عشان تموتنا في الصحراء فصرخ موسى الى الرب ماذا اصنع بهذا الشعب انهم يكادون يرجمونني فاجابه الرب تقد تقدم الشعب وخذ معك بعض شيوخ بني اسرائيل وخذ بيدك عصاك ايضا التي ضربت بها النهر نهر ايه ده المفروض البحر اللي عبروا منه ما علينا تعالوا نبص بس النص ده في الفان دايك النهر ما علينا طيب ممكن يكون في نهر ها أنا واقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب يعني إيه واقف أمامك على الصخرة ربنا هيقف له على الصخرة ما علينا فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسة ومريبة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا واتى عماليق وحارب اسرائيل في رفيديم يبقى خلصت دي اول قصه ايه شربوا فيها الميه في نقطه اللي هو بيقول ايه ان هم اه شربوا من الصخره إيه يشربون من الصخره من صخره روحيه وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لانهم كانوا يشربون من صخره روحيه تابعتهم يعني ايه تابعتهم تعالوا كده نفتح كورنثوس الاولى إيه، عشرة أربعة الترجمات التانية بتقول كلام غريب جدا بيقول في الحياة إذ شربوا من صخرة روحية تبعتهم مشى وراهم في العربية المشتركة بتقول إيه صخرة روحية ترافقهم الحياة بتقول كانوا يشربون من صخرة روحية تتبعهم يعني الصخرة ماشية وراهم وكل ما يعوزوا يشربوا يقوموا ضاربين في الصخرة دي فتطلع لهم مية هي الكلام الكلام ده معلوش أي دليل ال- في قصة تانية إن موسى عليه السلام ضرب صخرة فنزلت مية في سفر العدد 14 من 11 ل 35 سفر العدد 14 11 ل 35 بيقول ايه وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا, إيه لا اسف مش ده النص اللي انا عايزه ثانية واحدة طيب القصة في العهد القديم موجودة في العدد في العدد عشرين من 2 ل 17 نفتح العدد 20 اهو بيقول ايه واتى بنو اسرائيل الجماعه كلها الى بريه صين في الشهر الاول واقام الشعب في قادش فواضح ان ده مرتين مختلفتين التاني كان في في انهي مكان مش فاكر لكن ان هم مكان مختلف عن قادش ده هو ده مش الثانية مفلح اه رفديم إيه؟
رفديم رفديم ماشي هنا قدش بيقول ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم الشعب موسى وقالوا له ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب لماذا أتيتم بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن وم- ومواشينا نفس السيناريو ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتي بنا إلى هذا المكان الرديء ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقط على وجهيهما فتراءى لهم مجد الرب يعني ظهر لهم في نور آخر وأمر الرب موسى خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلما الصخرة أمام أعينهم الصخرة دي كأن طوبة معينة يعني هم عارفينها هم بي... كأن هي نفس الصخرة اللي ضربوها في الأول جابوها معاهم أو هي كانت بتمشي معاهم أو أيا كان فكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المردة أمن هذه الصخرة آه، نخرج لكم ماء ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها ومش عارف ايه مش عارف ايه انا اي كلام فاضي طيب المهم انت ما تفهمش بقى بولس الصخرة كانت المسيح ايه حوار الصخرة كانت المسيح دي معرفش ما تفهمش يعني هو است- استشهد بالكلام ده على اساس ايه تعالوا ثواني نبص في بعض التفاسير كده ونحاول نفهم معناها ايه هو المقصود في النص ده ان الصخره والصخره كانت المسيح على اساس ان على اساس ان المسيح عليه السلام بحسب فهم بولس هو اللي بيعطيهم الحياه الابديه وهو اللي بينقذ الناس من الموت فهو بي كرمز يعني ان بني اسرائيل كان ليهم الصخره اللي ايه بتديهم الميه علشان ما يموتوش من العطش فبرضه ايه ال- الصخره دي هو المسيح اللي بيعطي الحياه الابديه للناس ولكن باكثرهم لم يسر الله لانهم طرحوا في القفر ايه موضوع لانهم لم يس... لان باكثرهم لم يسر الله حاجه ليها علاقه برضو بحوارات بني اسرائيل القصه دي موجوده في العدد 14 من 11 ل 25 ل 35 اسف العدد 11 اسف 14 من 11 ل 35 العدد 14 11 وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم إني أضربهم بالوبأ وأبيدهم وأ- وأصير كشعبا أكبر وأعظم منهم فقال موسى للرب فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم ويقولون لسكان هذا الارض قد سمعوا انك يا رب في وسط هذا الشعب الذي انت يا رب قدر مش عارف مين فان قتلت هذا الشعب كرجل واحد يقول الشعوب الذين سمعوا بخبرك لان الرب لم يقدر ان يدخل هذا الشعب الى الارض التي حلف لهم إيه، قتلهم في القفر يعني هو بيقول انت قرارك ده وحش يا رب ما تعملش كده ما ينفعش تعمل كده ده هيتقال ك- كذا وكذا وكذا فالان لتعظم قدرة سيدي كما قلت الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب قال الرب قد صفحت حسب قولك يعني هعمل زي ما انت قلت مفيش مشاكل ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب وأن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي, التي عملتها في مصر وفي البرية وجربونني الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم وجميع الذين أهانونني لا يرونها وأما عبدي كالب مش عارف مين كذا كذا كذا كذا لغاية العدد 35 أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي في هذا القفر يفنون وفيه يموتون يعني الناس اللي إيه آه، موضوع برضو اللي إيه اللي هو التيه ده 40 سنة ويحملون فجوركم المهم دي القصة اللي بولس بيحكي عنها ان هم ربنا غضب عليهم علشان هم ما امنوش بيه رغم كل المعجزات اللي ربنا اعطاهم يعني لانهم طرحوا في القفر طيب القصة دي أنا مش عارف بصراحة بولس في الرسالة دي قايل كلام خنيق بصراحة وما يتفهمش المهم طيب عبادة الأوثان هو بيقول وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب ده المفروض ان الكلام ده اقتباس من الخروج 32 6 نبص كده على الخروج 32 6 بس بعد الاذان في الخروج 32 6 دي القصه اللي هم ايه آه، موضوع عبدوا الاصنام ده اهو. المهم انا نقرا كده من اولها الخروج 32 واحد ولما راى الشعب ان موسى ابطا في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له لهارون قم اصنع لها لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فراح هارون قال لهم تحت امركم على طول هعمل لكم الهه هاتوا لي الذهب اللي معاكم وانا هظبط لكم اله زي الفل فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا و- وآتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا يعني هارون هو اللي عمل العجل فقالوا هذه إلى آ- آ- آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر ده هو اللي قال والعياذ بالله فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه بالمرة ونادى هارون وقال غدا عيد للرب فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب تمام فهو ده الاقتباس اللي هم ايه اللي بيقتبسوا بولس هو هارون ايه بقى بالنسبه لهم بقى؟
مفروض نبي مع موسى عليه السلام طيب فهو ما الاقتباس ده جلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب ده في الخروج 32 6 بيحكي عن ان آه، شعب بني اسرائيل عبدوا العجل لكن مين اللي عمل مين اللي عمل العجل بحسب الايمان المسيحي او بحسب العهد القديم هارون عليه السلام هنا بيقول ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفا نشوف القصة دي موجودة في سفر العدد 25 21 العدد 25 21 هو في ايه ده؟ آه، سفر العدد ما فيهوش اصحاح 25 لا فيه ثواني
انت قلت يا باشمهندس 21 25 لا هو الاصحاح 25 كله وهنا بيقول ايه زنى الشعب زنى الشعب في شطيم في ايه؟
مكان اسمه شطيم ما علينا واقام اسرائيل في ش... في ش... في شطيم وابتدا الشعب يزنون مع بنات مؤاب فدعونا الشعب الى ذبائح الهتهن فاكل الشعب وسجدوا لالهتهن وت... وتعلق اسرائيل ببعل فغور فحمي غضب الرب على اسرائيل فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن اسرائيل فقال موسى لقضاة اسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور واذا رجل من بني اسرائيل جاء وقدم الى اخوته المديانيه امام مش عارف مين وهم ياكلون فلما راى ذلك في نحاس ابن العازار ابن هارون الكاهن مش عارف مين ودخل وراء الرجل الاسرائيلي الى قبه وطعن كليهما الرجل الاسرائيلي والمراه في بطنها فامتنع الوباء عن اسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء 24 الف هنا قال كام؟ واحد آه، 23 الف هنا 24 الف لا ممكن يكون فعلا في خلاف ما بين المخطوطات على العدد طيب انا عاوز ابص على ال- على التفاصيل ثانيه واحده يبقى هو في فعلا في في تناقض عددي ان بولس بيقول ان هم 23000 لكن العهد القديم في سفر العدد 25 تسعة بيقول وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين أربعة وعشرين ألفا يبقى هو إيه سقط منه ألف مش مشكلة العدد في الليمون ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات إيه موضوع الحيات ده هو في سفر العدد 21 خمسة ستة بيقول ايه ولما سمع الكنعاني مش عارف مين فنذر اسرائيل ان دفعتم هؤلاء القوم وارتحلوا من جبل هدور هنا وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية لأن خبز ولا ماء إيه، لأن لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف السخيف فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل تعالوا بنبص كده على الترجمات الحياة المحرقة دي ممكن تكون إيه آه، حاجة ليها علاقة ببعض الخرافات يعني of this of this لنا أيدي أوشان أسنيكم ستن ما علينا طيب fireless serpents حيات نارية هو أنا إحنا قرينا العربي بيقول إيه؟ الحياة بتقول حياة السامة العربية المشتركة حياة نارية اليسوعية الحياة اللاذعة نشوف الإنجيل الشريف بيقول إيه حياة سامة فلا طيب هو هنا في النص بيقول إيه ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم يعني إحنا إيه، إيه، أتباع المسيح دول أتباع موسى جربوا موسى وكده فإيه فأهلكتهم الحياة ولا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك ايه بقى حوار فاهلكهم المهلك ده في القصه دي المفروض من سفر العدد 14 من 27 ل 30 27 ل 30 بيقول ايه وقال الرب لموسى وهارون حتى متى اغفر لهذه الجماعه الشريره المتذمره علي قد سمعت تذمر بني اسرائيل الذي يتذمرونه علي قل لهم حي انا يقول الرب لافعلن بكم كما تكلمتم في اذني في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا علي لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم لأسكننكم فيها ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القبر كعدد الأيام التي تنجستم فيها هو المفروض نقرا لغاية كام طيب أنا أصلي ما لقيتش حاجة اسمها المهلك يعني إن الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي في هذا القبر القفر يفنون فيها يموتون طيب يعني ال- ال- مفيش حاجة اسمها المهلك هو بولس بيسمي الإله بيعطي له اسم المهلك يعني ف... فأهلكهم المهلك طيب عاوز بس آه، نبص كده على النص ده في كورنثوس الأولى هو ع- عشرة آه، عشرة نبص عليها في الترجمات
رب يرخي العدد على يد الملاك المهلك اه فاهلكهم ملاك الموت فاهلكهم المبيد مبيد حلو المبيد ده. طيب آه الانجيل الشريف فاهلكهم ملاك الموت طيب انا عاوز ابص بقى على النص ده في التفاسير ثانيه واحده يبقى في قصة تانية بقى بتذكر نفس قصة الموت ده اهي احنا كنا بنقرا اللي هي موجودة فين العدد 14 في برضو ايه العدد 16 من 41 ل 50 تمام برضو عاوز ابص كده المهلك دي جابوها منين ثانية واحدة طيب هو بيقول فأهلكهم فأهلكهم المهلك المهلك ده هو مش المقصود بيه آه، الله هو المقصود بيه ملك الموت يعني أو ال- أو الكائن الموكل بأنه يقبض أرواح ال ال الناس هو بيتكلم على إيه آه، ال- القصة اللي موجودة في الخروج 12 آه، 23 القصة بتاعت ال- الملاك اللي كان بيعدي على البيوت ويشوف البيت ده على عتبته دم ولا لا فلو لقى دم آه، ما بيدخلش لكن لو ما لقاش بيدخل ويقتل كل اللي فيه الخروج 12 23 الخروج 12 23 بيقول ايه آه، من دي القصص اللي هم آه، بياخدوا منها عيد الفصح والكلام ده كله في 12 20 الخروج 12 20 لا تاكلوا شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تاكلون فطيرا فدعا موسى جميع شيوخ اسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست ومصوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب, من باب بيته حتى الصباح فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب تمام فهنا كلمة المهلك تمام في الخروج 12 23 فهو غالبا دي الم- المقصود به آه، ملك الموت الخروج 12 23 تمام كويس قوي هنا بيقول بقى فهذه الامور جميعها ل- نرجع بقى نقرا تاني من كورنثوس فهذه الامور جميعها اصابتهم مثالا وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور اذا من يظن إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان أقول كما للحكماء احكموا أنتم فيما أقول كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميع جميعنا نشترك في الخبز الواحد انظروا إسرائيل حسب الجسد أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح فماذا أقول أئن الوثن شيء أو إنما ذبح للوثن شيء بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين أم نغير الرب يعني إيه نغير الرب يعني نخليه يغير علينا و- ويجي يتصرف مع أخطائنا الوحشة دي يعني ألعلنا أقوى منه يعني احنا مش قد الرب لو زعلناه يعني فايه تسمعوا الكلام وما تزعلوهوش الرب ده اللي هو المسيح يعني المفروض هيجي مرة تانية وهيغضب علينا ومش هياخدنا معانا فهنه مش هياخدنا معاه فهنهلك وكده هو اختصارا ان انت لو- لو جيت تتامل في الفقره دي هتلاقيها ان هي ليها علاقه ايه بالجزء ال- ال- اللي كان بيتكلم فيه عن الذبائح للاوثان وان هو واضح ان هذا المجتمع المسيحي كان فيه المصايب اللي وقعوا فيها بني اسرائيل اللي هي ايه ان كانوا بيعبدوا اوثان وان هم كانوا بيزنوا وان هم كانوا بيجربوا المسيح يعني مش واثقين في وعوده او مش واثقين في كلامه وكلام زي كده فهو ايه بيحذرهم بني اسرائيل وقعوا في الكلام ده احنا مش عاوزين نقع في الكلام ده ومش عارف مين موضوع كأس البركة التي نباركها ده اللي هو ايه له علاقة بتكسير الخبز ومش عارف مين والكلام ده كله فهو واضح ان هو ايه كأنه بيشير ان كان في ناس بتروح تمارس عبادات الوثنيين وفي نفس الوقت يجوا يمارسوا عبادات المسيحيين فهو يقول ما ينفعش الكلام ده وايه ما ينفعش ان احنا ايه لا تقدرون ان تشتركوا في مائده الرب وفي مائده الشي- الشياطين لا تقدرون ان تشربوا كاس الرب وكاس شياطين فهو بيوضح من الاخر المصايب الكتير اللي كانت موجوده في هذا المجتمع اللي ايه اصله من وثنيين وبيلمح ان واضح ان كان بيروحوا يمارسوا عبادات الوثنيين مع العبادات المسيحيه والكلام ده ما ينفعش نكمل بقى ايه بعد بعد الصلاه ان شاء الله كده خلصنا العنوانين دول فاضل بس مقطع بسيط في الاصحاح العاشر لكن انا قلت ان هو ايه موضوع العبرة من إسرائيل في البرية وعبدة الأوثان واضح إن كان في مسيحيين بيشتركوا مع عباداتهم المسيحية بعبادات وثنية وبولس ما كانش عاجبه الكلام ده وكان بيقول إن بني إسرائيل عملوا كذا حصل لهم كذا عملوا كذا حصل لهم كذا وإحنا مش عاوزين نبقى زيهم وكده مش عاوزين المسيح يغضب مننا والكلام ده كله اعملوا كل شيء لمجد الله هنا برضه في 10 23 بيقول نفس القاعدة الوثنية كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني يعني ايه ليس كل الأشياء تبني تعال نبص على النص ده في الترجمات المختلفة كورنثوس الأولى عشرة 23 نجيب مقارنة بيقول كل الأشياء حلال ولكن ليس كل شيء ينفع كل شيء حلال ولكن ليس كل شيء يبني يعني ايه برضه يبني ولكن ما كل شيء يبني ولكن ليس كل شيء يبني ما علينا مش مهم بقى نحاول احنا نفهم من السياق لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للاخر يعني هو يقصد إيه، لا- ولكن ليس كل الاشياء تبني بمعنى ان عاوزين نزود المجتمع المسيحي ونزود عدده ونخلي الم- المؤمنين يكثروا وهكذا هو بيقول كل ما يباع في الملحمة كلوه غير غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير إيه الملحمة دي؟ إيه؟ الملحمة يعني المكان اللي بيبيعوا فيها لحمة طيب انت بتضحك ليه هو ده المقصود يعني ده كلام يعني فكل ما يباع في الملحمة كل من اللحم كل ما يباع في السوق هو ده المقصود كل من اللحم كل ما الملحمة يعني المكان اللي بيبيعوا فيها لحمة ده المقصود يعني هو بيقول اي لحمه بتتباع ان شاء الله تكون لحم قرود كلوه مفيش مشكله ما من غير ما تدققوا يعني ما تدققوش غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير لان للرب الارض وملئها وان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من اجل الضمير يعني ايه يقدم لك لحم مذبوح للاوثان قدم لك لحم خنزير لحم كلاب لحم قطط كله خلاص انت مش كنت جعان طيب فهنا بيقول ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من أجل الذي أعلمكم والضمير لأن للرب الأرض وملؤها إيه حوار الضمير ده الضمير الضمير الضمير
ده ممكن يعني
إيه؟
انا عامل في المسيحيه لا هو بيقول أقول الضمير ليس ض... ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر يعني هو المقصود إيه عشان يعني اي حاجه يقدموها لك في المكان اللي بيبيعوا لحمه كلوه من اجل الضمير يعني ايه يعني كان المقصود عشان اه المسيحي ده ما يتضايقش منك يقول ده بي بيقعد يدقق في كل حاجه هو ليه مش عاجبه اكلنا علشان يحبوا بعض ويقربوا من بعض اكتر يعني لكن لما يقول هذا مذبوح لوثن فلا تأكله من أجل ذلك الذي أعلمك والضمير يعني هو ما دام ايه قال لك ان قال لك انه مذبوح لوثن المفروض توضح له تقول له لا انا ما ينفعش اكل من القرابين اللي مذبوحه لوثن علشان دي ليها برضو علاقه بايه ان انا اوضح له ان المعتقدات دي انا مش موافق عليها والمفروض ده مش صح كنوع من انواع الدعوه برضو يعني أقول الضمير ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر لأنه لماذا يحكم في حريتي من أجل من أجل ضمير آ- من ضمير آخر فإن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله يعني أي حاجة هتعملوها المهم هتكون في الآخر نتيجتها إن الناس تبقى مؤمنة ده المعنى يعني أي حاجة بقى الراجل دعاك هيأكلك لحم قرود روح وكل معاه مفيش مشاكل وما تسألش وتاكل وخلاص لكن ما دام بقى هو قال لك ده ذبح للاوثان او حاجه زي كده برضه يكون الكلام في سياق ان انا كاني بقول له لا ده غلط المفروض ما ناكلش للاوثان وكده يعني فهو بيقول كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا يعني الغايه تبرر الوسيله واعمل اي حاجه ايه علشان خاطر في الاخر ايه هم يدخلوا المسيحيه وخلاص الاصحاح ال11 ده بقى بيتكلم عن الحوار الخاص بالمراه في الكنيسه وكده هو بيقول ايه فكونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح فامدحكم ايها الاخوه على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم يعني انتوا ش- شاطرين زي ما قلت لكم بتعملوا ده ممكن يتاخد منه موضوع التقليد والحاجات دي.
آه ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيح هو الله إيه المقصود بالرأس تعالوا كده نجيب النص ده سيده يعني اللي بياخد منه سؤال ده آه، في بداية الإصحاح ال11 11 ولا 3
أعتقد إن الترجمات كلها بتقول رأس المسيح هو الرأ... هو الرأس لكل رجل أما رأس المرأة فهو رجل ورأس المسيح هو الله هو المقصود إن ال... ال... السيادة يعني اللي هو ال... ال... ال... القائد أو الحاكم أو الرئيس ده المقصود فالرجالة هم سيدهم أو رئيسهم هو المسيح وبالنسبة للمرأة سيدها ورئيسها هو الرجل لكن المسيح نفسه بقى ايه رأسه هو الله او سيده او ال- القائد او الرتبة اللي اعلى منه يعني فدي كأنه بيرتب الناس رتب معينة المرأة اقل حاجة اللي اعلى منها الرجل اللي اعلى منه المسيح اللي اعلى منه الله فده قطع النص بيوضح ان المسيح مش هو الله هو بعدين بيقول لك هو بيقول كل رجل يصلي او يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه يعني ما يلبسش حاجة على دماغه وأما كل امرأة تصلي او تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه يعني هو المقصود هي كده عامله حاجه وحشه يعني زي ما زي ما المراه ال- اللي ملهاش شعر دي بتعير في وسط النساء وتبقى وحشه برضو المراه اللي هي بتتنبأ او بتصلي وراسها مكشوف خلي بالك في فرق ما بين الحجاب في المفهوم الاسلامي وغطاء راس يعني هو ما بيوض هو هنا ما بيتكلمش على زي المرأة ككل لكن هو فقط بيتكلم على تغطية الشعر تمام فهنا بيقول إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى طبعا هو مش المقصود فعلا إن هم ده عقاب كنسي اللي تصلي في الكنيسة وراسها مكشوف ياخدوها يحلقوا لها زلبطة لكن هو بي- المقصود إن اللي انت بتعمليه ده وحش جدا زي المرأة اللي ايه بتقص شعرها زلبطة دي بتبقى وحشة فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده واما المراه فهي مجد الرجل يعني يعني كان المقصود ايه لما الراجل لما المسيحيين او لما الناس بيجوا يسالوا في سفر التكوين ده هو المقصود ان ربنا خلق ادم إيه على صورته ومثاله ومش عارف مين يعني هو الاله شكله زي الرجل ولا شكله زي المراه هو واضح من خلال النصوص دي ان المفهوم المسيحي بيعتقد ان الاله شكله زي الرجل فالرجل ما يغطيش حاجه من شكله لانه ايه صوره الله ومجده لكن شكل المرأة ال- اللي بيعجب الرجل ده ملوش علاقة بالله فهي ما تكشفش زينتها وشعرها في الكنيسة لكن الكلام ده لز- لجوزها أو لر- للرجل يعني فاهم ازاي؟ فهو بيقول وأما المرأة فهي مجد الرجل لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل فده يعني لما نيجي نتكلم على ال- المرأة في المسيحية هم بيعتقدوا ده فعلا إن المرأة هي مخلوقة لخدمة الرجل ومن أجل الرجل وتونس الراجل والكلام ده كله تمام كان في كتاب أنا لسه جايبه جديد اسمه ال- الكنيسة والمرأة تقريبا أو المرأة والكنيسة موجود في المكتبة جوه هنبقى نجيب منه اقتباسات كتير بيجايب أقوال الآباء الأوائل بخصوص مكانة المرأة ووضع المرأة والكلام ده كله فالكلام ده معروف لو انتوا تفتكروا الاقتباس اللي احنا كنا قريناه من تاريخ الكنيسة لما بيتكلم على ان ترجم الكتاب بالانجليزي فوضعوا لعامة الشعب فهو قال لك يعني اسوأ حاجة ان حتى وصلت لايدين النساء اللي بيعرفوا يقروا فهو بيقول ايه لهذا ينبغي للمرأة ان يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة في بعض المسيحيين بيقولوا كلمة سلطان ده ايه ايه المقصود بيها يعني ايه تكون لها سلطان على رأسها ما نعرفش لكن هو غالبا غالبا معنى النص ان المرأة تلبس حاجة تغطي بيها شعرها وده بيدل على انها على انها خاضعه للرجل وان هي مجد الرجل او زي ما هو بيقول إيه هو بيقول ايه لا. ان ال- ال- المراه واما المراه فهي مجد الرجل تمام فهي مجد الرجل او تحت سلطان الرجل او فيما معناه ان تغطيه راسها دي ت- تغطيه راسها بيدل على ان هي تحت سلطان فهو بيقول لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة إيه موضوع من أجل الملائكة؟ في بعض المسيحيين بيرفضوا خرافات كتير دارت حوالين الموضوع ده لكن خلاصة الموضوع يعني إيه من أجل الملائكة؟ يعني كأن في ملائكة معينين موكلين في الكنيسة لمراقبة المرأة بالذات او بشكل عام بيراقبوا المسيحيين في الكنيسه بيشوفوا هم ماشيين صح ولا ماشيين غلط ده ابسط تفسير في هذا النص لكن تفسير اخر لهذا النص بيرجع لقصه مختلف في تفسيرها جدا موجود في سفر التكوين الاصحاح السادس الخروج اسف التكوين ستة نقرا من الاول عدد رقم واحد فبيقول ايه وحدث لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات ان ابناء الله راوا بنات الناس انهن حسنات فاتخذوا لانفسهن نساء من كل ما اختاروا خلي بالك النص ده ايه النص العبري بيقول ابناء الله لكن هو بيوضح ان في حاجه اسمها ان الناس يكثرون فولد لهم بنات وبعدين كأن في فرق ما بين أبناء الله والذرية اللي جت من البني آدمين يعني أبناء الله دول مالهمش دعوة بالناس دول حاجة ودول حاجة فأبناء الله دول بقى رأوا بنات الناس أنهن حسنات يعني شكلهم جميل وحلو فاتخذوا لأنفسهم نساء يعني اتجوزوا منهم واضح ان الفعل ده اغضب ربنا ما عجبوش فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد فواضح إيه العلماء بيقولوا إن الفعل ده إن أبناء الله اتجوزوا من البنات ربنا ما غضبش على أبناء الله ده العيب في مين؟ في بنات الناس فغضب على الإنسان لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة يعني كعقاب هو آخره يعيش على الأرض 120 سنة واضح إن إيه لو في ناس عاشت أكتر من 120 سنة يبقى كلام ربنا ده غلط عاش 150 سنه أنا برضو عندي كانت اللي هم بيقولوا ستي يعني أم أم جدتي عاشت أكتر من 120 سنة برضو ماتت قريب يعني المهم هو بيقول فكان في الأرض طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا يعني دخلوا عليهم هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لاني حزنت اني عملتهم القصة دي عليها خلاف كبير ما بين العلماء مين هم أبناء الله؟ الترجمة السبعينية في كثير من مخطوطاتها القديمة بتقول بدل أبناء الله ملائكة الله أن ملائكة الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات وبعدين إيه إذ دخل ملائكة الله على بنات الناس فالملائكة يعني هو التفسير إن أبناء الله دول الترجمة السبعينية بتقول إن هم ملائكة وخلي بالك بقى الترجمة السبعينية بالنسبة للمسيحيين هو الكتاب المقدس وهم بيفسروا أي خلاف ما بين النص العبري والنص اليوناني على إنه وحي إلهي وربنا عمل أبديت للكتاب بتاعه لكنيسة المستقبل تمام؟ فيبقى المفروض المسيحي يقبل بقراءة الترجمة السبعينية اللي موجودة في بعض مخطوطاتها ملائكة الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات فاتجوزوا منهم الموضوع ده فيه مشكلة احنا هنتكلم عنه بعدين مشكلة ايه ان هم اتجوزوا ان ابناء الله دول الملائكة والملائكة اتجوزوا من ال- بنات الناس تمام طيب بحسب النص العبري النص العبري بيقول ابناء الله مين ابناء الله دول لو هم لو مش هياخدوا بتفس... بت... بان الترجمة السبعينية تفسر النص العبري العلماء قالوا ان ابناء الله دول يا اما الملائكه يا اما كائنات سماويه او زي ما بيقولوا كده heavenly beings يعني شياطين او ملائكه او بعض المخلوقات السماويه ايا كان ما هماش بشر كائنات تانية مخلوقه تمام في بعض العلماء بيقولوا لا ابناء الله دول نسل إيه، واحد من ولاد ادم اللي هو قابيل او هابيل تمام فبعض العلماء بيقولوا التفسير الثالث ده مرفوض لان سياق النص بيوضح ان ابناء الله دول غير إيه، ال- الناس فهو كانه بيفرقهم عن بعض يبقى هم يا اما كائنات سماويه معينه شياطين او ملائكه او مخلوقات تانية خلقها ربنا وب- او التفسير الاكثر شيوعا هو ان ابناء الله دول ايه الملائكه جابوا منين ان ابناء الله دول ملائكه لان في نصوص كتير بتتكلم عن الملائكه وبتقول عنهم ان هم ايه ابناء الله فين النصوص دي نشوف مثلا سفر ايوب ايوب الاصحاح الاول العدد سته بيقول ايه وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب وجاء الشيطان ايضا في وسطهم فبنو الله دول في التفاسير كلها الملائكه برضه في سفر ايوب اتنين واحد نفس السيناريو وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب نفس النص تقريبا copy و paste تمام برضه في سفر أيوب 38 سبعة بيقول ايه سبيل لم يعرفه إيه اسف آه 38 ده انا اهو 38 سبعة وعندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله فالتفاسير بتقول بنو الله دي- دول ايه الملائكه تمام في كمان برضو المزمور 29 واحد بيقول ايه مزمور لداود قدموا للرب يا ابناء الله دول برضو غالبا ايه الملائكه بحسب التفاسير يعني برضو في المزمور 82 6 بيقول ايه انا قلت انكم الهه وبنو العلي كلكم هو في معظم التفاسير بتتكلم ان بنو العلي دول ال- القضاه فلكن هو دي من ضمن النصوص اللي ذكر فيها بنو الله او بنو العلي او ال- اللفظه دي يعني طيب في في برضه في المزمور 89 7 بيقول ايه اله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله دي مفروض لا كده إله يا باشمهندس. لا إله إلا الله.
اه من يشبه الرب بين ابناء الله يبقى انا كتبتها غلط دي هي المفروض ستة مش سبعة كويس قوي في برضو بقى نصوص في العهد الجديد بتوضح ان الملائكة اتقال عنهم ان هم ابناء الله في في سفر يهوذا رسالة يهوذا العدد السادس لان هو اصحاح واحد اصلا تمام والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم فده دليل على ايه ان في ملائكة كانوا بيزيغوا ويفسدوا ويعملوا حاجات غلط فلما يتقال ان ابناء الله راوا بنات الناس ان هم حسنات وزاغوا وعملوا شر وربنا غضب والكلام ده كله ده ايه مفيش مشكلة ان احنا نقول ان الملائكة هم اللي عملوا كده وان ابناء الله دول الملائكه ليه لان الملائكه الذين لم يحفظوا رياستهم طيب في كمان في بطرس الثانيه اتنين أربعة بيقول إيه لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا وده المعتقد اللي احنا قلنا عليه ان عندهم مفيش مشاكل ان الملائكه تعمل حاجات غلط او تزيغ او حاجه زي كده بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم الملائكه هتتعذب في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء كويس قوي قوي تمام يبقى هو النص بتاع يهوذا ستة وبطرس الثانية اتنين أربعة بيتكلم على ملائكة زاغوا وفسدوا وعملوا شرور والنصوص اللي احنا كنا قريناها من العهد القديم دي بتتكلم ان الملائكة بيتقال عنهم ان هم بنو الله والترجمة السبعينية بتوضح ان ال- بدل ابناء الله ملائكه الله راوا بنات الناس يبقى ابناء الله دول الملائكه غالبا ومعظم المفسرين بيقولوا كده في بغض النظر ان هم كده بيخلوا ان الملائكه ليها شهوه جنسيه وان هم ايه بي بي بيبصوا على البنات وايه بي يعني ما بيغضوش بصرهم يعني فبيبصوا على البنات والبنات بتعجبهم فيروحوا يتجوزوا منهم وبيخلفوا كمان فخلفوا جبابرة الذين هم منذ الدهر ذووا اسم دي قصة ايه الملائكة عندهم شهوة وبيتجوزوا البنات وبيخلفوا منهم كمان في مشكلة ان في بعض النصوص في العهد الجديد المسيح بيستدل بيها ان مفيش جواز وخلفه في الجنه ليه
عشان كنت هنبقى شكل علشان هنبقى زي الملائكه طب ازاي هنبقى زي الملائكه وانت عندك الملائكه بحسب العهد القديم بيتجوزوا وبيخلفوا تعالوا كده اما نبص على النصوص دي في متى 22 من العدد 29 بيقول ايه فاجاب يسوع تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء تمام؟ طيب يعني ايه كملائكة الله يعني من صفة الملائكة ان هم بي- ما بيتجوزوش امال القصة اللي في العهد القديم دي ايه نظامها اللي اليهود بيؤمنوا ان هي الملائكة وكثير من المفسرين بيؤمنوا ان هي الملائكة طيب في مرقس 12 24 بيقول ايه فاجاب يسوع اليس لهذا تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله لانهم متى قاموا من الاموات لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكه في السماوات تمام برضه في لوقا 20 34 لوقا 20 34 بيقول فأجاب يسوع أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على هذا الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة تمام هو هم بيست... بيستنتجوا من النصوص دي ان الملائكه ما بيتجوزوش ليه عشان هم زي الملائكه هم ابناء الله طب يعني ابناء الله بيتقال عنهم ان هم إيه، الملائكه بيتقال عنهم ان هم ابناء الله طب من النص بقى في التكوين 6 2 ان ابناء الله راوا بنات الناس واتجوزوا منهم وخلفوا ففي مشكله في تناقض يا اما القصه في العهد القديم في مصيبه يا اما النصوص دي فعلا ما تكلمش بيها المسيح بالشكل ده تكوين 6 2 يا اما المسيح ما تكلمش بهذا النصوص او ما يتفهمش منها ان ال... ي- إيه- القيامه مش هيكون فيها زواج لكن هو غالبا بحسب سياق النصوص دي ايه الحوار لو جينا نقرا من من الاول نشوف ايه بدايه الحوار ده هو ناس من الصدوقيين الذين يقاومون امر القيامه يعني ايه يعني ما بيؤمنوش ان في قيامه بعد الموت راحوا للمسيح قالوا له ايه يا معلم كتب لنا كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ وله امراه ومات بغير ولد ياخذ اخوه المراه ويقيم نسلا لاخيه يعني هو بيقول ايه لو واحد كان له زوجه والراجل ده مات اخوه بياخد مراته يتجوزها ويخلف منها بس ده مسكت العهد القديم ولو ما رضيتش تاخد تضربه وتضربه بالجزمه وكده ويبقى بيت مخلوع النعم ما علينا في لوقا 20 29 فكان سبعة إخوة وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد ثم أخذ الثالث وهكذا السبعة يعني السبعة فاتوا على زوجة واحدة ومحدش خلف منها ولم يتركوا ولدا وماتوا واخر الكل ماتت المراه ايضا ففي القيامه لمن منهم تكون زوجه لانها كانت زوجه للسبعه بيحطوه في مشكله على اساس ايه انه دي من ضمن الشبهات اللي كانت عندهم فعلى اساسها بينكروا القيامه خالص فجاب يسوع أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة وأما أن الموت يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء بغض النظر ايه الم- إيه الف- ايه الفهم المقصود من النص ده في بعض ال ال الاخوه بيتاملوا في النصوص دي وبيقولوا المقصود ان هو لما الانسان بيتزوج بحسب اللي مكتوب في العهد القديم ان هو وزوجته بيصيروا جسد واحد فكأن يوم القيامه لا زي ما احنا عندنا في القرآن يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه يعني كل واحد بيبقى منفصل لوحده علاقة الزوجية دي ب... ب... كأنه بتنقطع أو ما بتبقاش موجودة وقت القيامة اللي هي إيه الحساب والدينونة ما بيبقاش فيه راجل وزوجته كل واحد لوحده منفصل وانه ايه لا يستطيعون ان يموتوا فالقضيه ان هم زي الملائكه زي الملائكه ما بيموتوش لكن مش زي الملائكه ما بيتجوزوش لا هو الرباط الزواج بينفصلوا فيوم القيامه الحساب ما بيبقاش فيه راجل وزوجته كل واحد لوحده بيتحاسب لوحده وبيبقوا زي الملائكة يعني بعد كده ايه مفيش موت هيعيشوا ل- إيه، خالدين يعني تمام ما بتدلش على ايه يعني كده بكتير هو بيقول أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون فهو المقصود القيامة دي ما بيحصلش فيها زواج احنا بنتكلم على كده يا باشمهندس على نقطه في ماده وفي- مش مهم مش مهم ما احنا بنقول في خلاف ما بين الروايات يا اما هنرجح مرقس يا اما هنرجح لوقا فغالبا بعض العلماء بيمشوا لوقا مظبوط في الحته دي ايا كان مش مهم يعني فهي القصه دي بتاعت الملائكة مذكورة في التكوين ستة من واحد لسبعة هو النص بتاع تكوين إيه، ستة اتنين اللي بيقول ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات الترجمة السبعينية بتقول ملائكة الله رأوا بنات الناس وفي نصوص في العهد القديم بتوضح ان الملائكة بيتقال عنهم ابناء الله وفي نصوص في العهد الجديد بتوضح ان الملائكة بيخطئوا فما فيش مشكلة يعني ان انت تقول ان الملائكة شافوا البنات وراحوا ايه اتجوزوا منهم وخلفوا ناس جبابرة فربنا غضب وهكذا المهم في النهاية يبقى النص اللي بيتكلم عنه بولس لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة يعني الملائكة بيبصوا على البنات ولو شافوكوا بنات حلوين ممكن ينزلوا يعملوا مصيبة مرة تانية وربنا يغضب علينا وهكذا القصة دي مذكورة في سفر أخنوخ واخنوخ ده من ضمن الاسفار ما بين العهدين اللي مكتشفه ضمن مخطوطات قمران البحر الميت ممكن نبقى المره الجايه نبقى نجيب القصه ونقراها من سفر اخنوخ لان هي ليها ترجمه عربيه ثلاث مجلدات كبار مترجمين فيها مخطوطات قمران البحر الميت المهم هو في الاخر بيقول غير ان الرجل ليس من دون المراه ولا المراه من دون الرجل في الرب يعني بالنسبه للمسيح وبالنسبه لخدام المسيح الاثنين زي بعض لا مفيش حد اعلى من حد ومحدش ادنى من حد الاثنين مساويين لبعض مع العلم ان المراه من اجل الرجل ولكن الرجل مش من اجل المراه لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة يعني بي- بي- بيكمل بالمرأة وبيحتاج للمرأة وهكذا طب امال بقى يا- يا بولس اذا كان الرجل بالمراه ليه بيقول ان الافضل ما يتجوزوش والافضل ما يبقوا زي من غير جواز اذا كان الرجل بالمراه يعني بيحتاجها وهكذا المهم ولكن جميع الاشياء هي من الله احكموا في انفسكم هل يليق خلي بالك عاوز ابص بس على النص ده اللي هي كورنثوس الاولى كورنثوس الاولى إيه، 11 12 ولكن جميع الاشياء من الله النص اليوناني بيقول ايه تاديبانتا اكتوثيو اكتوثيو يعني من الاله هنا انا بستشهد بالنص ده جميع الاشياء من الله يعني خارجه منه مش مخلوقه ولا ده المقصود زي ما القران الكريم السماوات والارض جميعا منه انهي انهي السوره اللي بتقول جميعا منه في الجاثيه وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه يعني كل شيء من الله المقصود ان الله هو مصدر كل شيء هو اللي خلقها وهو اوجدها طب لما يجي المسيحي يلاقي نص بيقول ان المسيح من الله يبقى هو بيفهم ان المسيح خارج من ربنا فهو اله زيه خارج منه لكن هو المقصود ان يا اما الله عز وجل هو مصدره وهو اللي خلقه واوجده يا اما رسول من الله من قبل الله يعني ربنا هو اللي ارسله وبعته فدي من ضمن النصوص اللي بتوضح اذا كان المقصود ان الحاجه لما تكون من الله يعني خارجه منه الهيه يبقى ب- بولس بيقول ان ان جميع الاشياء هي من الله يعني جميع الاشياء خارجه من ربنا الهه يعني لا ده غلط لكن المقصود إن من الله اي ان الله هو مصدر جميع الاشياء هو اللي اوجدها هو اللي خلقها احكموا في انفسكم هل يليق بالمراه ان تصلي الى الله وهي غير مغطاه ما ينفعش أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له الناس اللي بيطولوا شعرهم بولس ما بيوافقش على الموضوع ده وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع يعني إيه الشعر أعطي لها عوض برقع مش مهم ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح هو واضح المقصود إن الوثنيين كانوا بيتعبدوا ببعض العبادات النساء بيكشفوا شعرهم وحاجات زي كده وفيها بعض الإباحيات في العبادات الوثنية ليها علاقة بالمرأة فهو بيقول للمسخرة وقلة الأدب دي مش عندنا وان انتم متخاصمين مع بعض في بعض الناس بيقولوا نعمل كده زي الوثنيين ولا ما نعملش قلة الأدب والمسخرة دي مش عندنا ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كو إيه كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا بتبتدعوا في الدين تخترعوا حاجات ليكون المزكون ظاهرين بينكم فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل فالواحد يجوع والآخر يسكر يعني النصوص ده معناها إيه؟ التناول كان فيها أكل القربانة وشرب خمرة فهو واضح بيقول ايه في ناس كانت ايه بتروح علشان تاكل كتير وتشرب لغايه ما تسكر لكن الكلام ده المفروض ما يحصلش يعني افليس لكم بيوت لتاكلوا فيها وتشربوا الكلام ده كلام رمزي تاكل لقمه وتشرب بق لكن مش تاكل لغايه ما تشبع وتشرب لغايه ما تسكر أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم ماذا أقول لكم أأمدحكم على هذا لست أمدحكم نكمل الجزء الأخير ده عشاء الرب سر الأفخارستية لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا يعني ده برضو موضوع التقليد والتسليم ده هو طبعا بولس ما كانش موجود أيام المسيح لكن واضح أن القصة دي كانت إيه متداولة ومنقولة عن المسيح فهو بيقول أنا تسلمت من الرب يا إما هو بيعتقد أو هو قصده إن المسيح قال له الكلام ده عن وحي يا إما المقصود إن التسليم ده يرجع للمسيح هو خده بقى من التلاميذ أو من الرسل التانيين ما علينا إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري كذلك كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخ- تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء إذا أي من أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون يعني هو كأنه بيقول إن التناول ده بيخلينا كويسين وبيخلينا أصحاء وفي نوع من أنواع البركة لكن أنتوا علشان ناس بتتناول غير مستحقين للتناول فما بيصيبهمش بركة التناول يعني لأ- لأن لأن لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم إذا يا إخوتي حين تجتمعون لأكل للأكل انتظروا بعضكم بعضا إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت ما تجوش تفصين وتاكلوا القربانة كلها كي لا تجتمعوا للدينونة وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها يعني واضح أن كان في مشاكل تانية خاصة بالعبادات في الكنيسة فهم كانوا بيبهدلوا الدنيا قال لهم إيه كفاية كده اللي أنا بقول لكم عليه بتروحوا تاكلوا لغايه ما يحصل لكم تخمه او تشربوا لغايه ما تسكروا الكلام ده ما ينفعش اللي جعان واللي عطشان يروح ياكل ويشرب في بيته لكن دي ما- فقط امور رمزيه للذكرى ناكل لقمه صغنونه نشرب بق صغير علشان نفتكر اليوم اللي كان فيه المسيح مع تلاميذه قبل ان يقبض عليه ونفتكر موضوع الصلب والفداء والكلام ده كله يعني هو ما بيتحولش لدم فعلا الموضوع ده خلافي ما بين الفرق المسيحية ان الارثوذكس والكاثوليك بيعتقدوا ان بما ان المسيح هو الاله وبما ان المسيح قال ان الخبز ده لحمي والشرب ده دمي هم بيعتقدوا وده سر الافخارستيه او سر التناول ان هم بيصلوا صلاه معينه على الخبز وعلى الخمر فتتحول فعلا لجسد المسيح ولدم المسيح وبما ان المسيح هو الله فبيتحول لجسد الاله ودم الاله لان هم بيعتقدوا ان جسد المسيح متحد به اللاهوت وهم بياكلوا الجسد المتحد باللاهوت فلما بيتناولوا بيصبحوا شركاء الطبيعه الالهيه المقصود بيصبحوا شركاء الطبيعه الالهيه ان هم مش هم كمان بيبقوا الهه لان في فرق ما بين شركاء في الطبيعه الالهيه وشركاء الطبيعه الالهيه يعني احنا الطبيعه الالهيه واحنا ما بيننا وما بينهم شركه كان ايه انت مهندس وانا دكتور وعاملين تجاره معينه واحنا شركاء الاله وهم شركاء مع بعض تمام فايه يا ده نوع من انواع ال- التواصل ما بينهم يعني تمام البروتستانت ما بيؤمنوش بالكلام ده ما بيؤمنوش ان الدم بيتحول لدم المسيح الاله او اللحم او الخبز بيتحول للحم المسيح الاله لكن ده مجرد شيء رمزي مجرد بنتذكر الجلسه اللي كانت موجوده ايام المسيح قبل ما يتقبض عليه ويتصلب لما كان بياكل مع تلاميذه اصنعوا هذا لذكري فبناكل زي ما كانوا بياكلوا وبنشرب زي ما كنا كانوا بيشربوا عشان عشان نفتكر وخلاص لكن الخبز ما بيتحولش حقيقة لجسد المسيح والشرب ما بيتحولش حقيقة لدم المسيح تمام انا اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك